إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة كلامنا لكل واحد حاسس من جواه ان الطريق لربنا صعب واحد حاسس ان الامور متلخبطه وان ربنا غاضب عليه ومش عارف يعمل ايه علشان يرجع لربنا واحد عمل ذنوب كتيرة وتقيلة وعارف انه هيقابل بيها ربنا والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والسؤال عن كل لحظة من عمرك عملت فيها إيه وعن كل قرش دخل جيبك من أين اكتسبته وفيما أنفقته والسؤال عن كل نعمة من النعم اللي ربنا أنعم بيها عليك النهاردة عايزين نكلم كل واحد يائس من نفسه مكتئب حزين مهموم منهزم نفسيا بخاطب كل مسلم محبط بسبب تكالب الأعداء بسبب أوضاع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخاطب واحد لابس النظارة السوداء وشايف الدنيا كلها فساد وظلم وقهر واستبداد بخاطب واحد ربنا ابتلاه ببلاء شديد فتلاقيه طول الوقت شايل الهم والحزن مالي قلبه واحد مريض استسلم للمرض فماتت طموحاته وأحلامه تلاقيه بيندب في كل لحظة حظه العاثر وحاسس انه اتكتب عليه البلاء وانه هيعيش طول عمره كده تعبان النهاردة يا جماعة أريد أن نبدد هذه المشاعر والله ثم والله كل حاجة من اللي احنا قلناها دي كلها هتتغير وربنا أبدا مش هيضيعنا آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يضيعنا والله طول ما احنا على طريقه طول ما احنا عايزينه طول ما احنا رغبتنا الأساسية انه يرضى عنا وبس كل المشاكل دي هتتحل ربنا سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر يسرا احنا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته الإسلام أمة مرحومة أمة ربنا اصطفاها لتكون خير أمة أنت صفوة خلق الله في الأرض معتقد كده بالله معتقد كده أنت أيوة أيوة أنت بذنوبك بمعاصيك بمشاكلك أنت صفوة خلق الله في الأرض بانتمائك لهذا الدين إن ربنا اصطفاك إنك تبقى من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس كانت مخبأة لتكون آخر الأمم وخير الأمم أنت ليه مش حاسس بالمعنى ده أنت ليه محبط أنت ليه يائس أنت ليه مش عايز تمشي والله كل ده يتغير يتغير بإيه بالبلسم اللي النهاردة هو موضعنا حسن الرجاء حسن الرجاء ده بقى حط تحتيه حسن الظن بالله الرضا عن الله حط تحتيه معاني كتير قوي النهاردة بعد ما طهرنا القلب وعالجنا القلب من أسوته أول حاجة عايز أحطها جواه الرجاء في الله أنا بنادي على كل واحد بعيد أرجوك تعالى اسمع كلام النهاردة بس بشرط اللي هيسمع الكلام النهاردة ده وهيخرج يستريح ويقول لك ده الدنيا ما شاء الله ايه ده مفيش احلى من كده اللي هيسمع الكلام ده يبقى مغرور مش هو ده خالص اللي انا بكلمه انا بكلم واحد تاني لما هيسمع المعاني الجميلة قوي بتاعت النهاردة دي هيزداد همة هيروح منه المشاكل النفسية اللي قافلة بينه وبين ربنا إحساسه إن الذنوب دي كلها اللي عملها ربنا مش هيتوب عليه منها ومش هيغفرها لا لا لا لا. الموضوع مش كده خالص النهاردة أنا بخاطب ده بخاطب اليائس ده المحبط ده اوعى تفكر كده إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون النهاردة شعارنا لا لليأس اوعى تيأس من نفسك دي أكبر الكبائر عند ربنا اليأس من رحمة الله أصل أنت ممكن تبقى قاعد وتقول لي مين قال لك أنا مش يائس ولا حاجة طب وانت رجليك تقيلة ليه طب وانت مش عايز تتحرك ليه ايه المشكلة اللي قافلة بينك وبين ربنا ذنب ربنا هيغفره ويتوب عليك منه وهيعفو يعفو عن كثير ايه اللي قافل ايه المشكله متسخط مش عاجبك قدر ربنا عليك عشان كده انا عايز اداوي قلبك ده لو جواه حته تسخط كده زعلان من ربنا شويه بس ما بتقدرش تقول عايز اعرفك النهارده مين هو ربنا علشان قلبك لما يتملي بالمعنى ده تروح منه كل المشاكل عايزين نرفع النهاردة لا لليأس كان داود الطائي يقول اليأس سبيل أعمالنا لما انت كده تقعد تبص انت بتعمل ايه في حياتك لا كده العملية كل سنة وانت طيب اليأس سبيل أعمالنا ولكن القلوب تحن إلى الرجاء لكن الواحد كده بقلبه يقول بس صحيح أنا وحش بس ليه يا رب كريم غفور رحيم عفو إن شاء الله ربنا هيغفر وإن شاء الله ربنا هيرحم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيتوب علينا كلنا اليأس نهانا رب العالمين أن نكون من أهله ربنا قال فلا تكن من القانطين اوعى تيأس قلت لك ده أكبر كبيرة من الكبائر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وبعدها والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله شوفوا جعل أكبر الكبائر حاجتين جنب الشرك والاتنين معناهم اليأس الإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله لأن اليأس ده دليل على سوء الظن زي ما الرجاء دليل على حسن الظن وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر أنت تظن أن ربنا مش هيغفر لك اوعى تفكر للحظة كده يا شيخ أنا عملت ذنوب تقيلة قوي أنا كل شوية بعمل الذنب ده مش عارف أبطله متعود عليه وكل ما توب منه أرجع له تاني اوعى تيأس إن الله لا يمل حتى تمل اوعى للحظة المعاني دي تتسرب إلى قلبك لأنها أعظم وأشد من الذنب نفسه شوف إبليس بيوقعك إزاي يروح مخليك تعمل الذنب الذنب ده ممكن لو أنت استغفرت خلاص بس شوية بشوية يخليك تتعود على الذنب لغاية بقى ما أنت تقول بقى يعني الواحد ملوش وش كل شوية يتوب وكل شوية يعمل وكل شوية ينقض العهد مع ربنا مش نافع السك مش هيغفر لي مش ممكن بعد ده كله هو يوقعك في دي بقى اللي هي أخطر اللي هي إيه إنك تيأس من رحمة ربنا بيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا أسرف تجاوز الحد عمل بلاوي متلتله أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا من يئست من تغير أحوالك اسمع الآية الجميلة أوي دي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد قنط مش ممكن ربنا يكرمني بعد ما عملت كل البلاوي دي يئس ان الرحمة هتنزل اول ما تيجي اللحظة دي ينزل الغيث يبعت الرحمة ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته يديها للي يستحق وما يستحقش شفت جمال رحمة ربك تيأس ليه بقى يلي بتقول أنا اتكتبت علي النار اطلعت الغيب انت عارف الغيب ايه ما هو باين اهو لا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار شكله اهو رايح النار سكته اهي رايحة على النار إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ده إيه؟ ده جواه نظيف وكويس بس رجليه شوية كده وشوية كده برضه الذنب ساعات يحيط به وميبقاش عارف يخلص منه بس هو جواه يا رب توب عليا يا رب اغفر لي يا رب ما موتش كده أبدا يا رب لحظة صدق لحظة صدق تبلغه واسمع من هنا بقى قصص للصبح ناس كتير قوي يجي يقول لك يا دوبك قبل ما يموت بأسبوع ربنا امتن عليه بمنة عظيمة وتاب عليه توبة بصدقه وبعد كده اتصلحت أحواله أسبوع اتنين مات على حسن خاتمة وانا بقول اللي هيسمع الكلام النهارده ده هيريح على الاخر يقول لك ايوه انا ده انا هستريح كده هم اسبوعين اقول لي بالظبط اول ما هحس ان العمليه يعني كده رايحه اقعد بقى قبلها باسبوعين هشتغل تمام وهصلي واصوم واعمل كل حاجه لا ما ينفعش قلنا ده يخادعون الله وهو خادعهم دي صفه المنافقين ابعد عن السكه دي انا بتكلم على المعنى الجميل انه بص تلاقي واحد قبل ما يموت تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للعمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كده إذا أحب الله عبدا عسله بقى خلاه معسل بلاش معسل دي صح قيل يا رسول الله ما عسله قال يوفقه لعمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه شوفوا الجمال يجي في الآخر خالص ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بعمل صالح ويموت عليه فيا أيها اليائس من كثرة معاصيك اسمع قال فتح الموصلي النهاردة كلام السلف هيبقى كتير قوي عشان هم اللي هيعلمونا الدرس الجميل ده ازاي نحسن الظن بالله وازاي نملأ قلوبنا بالرجاء في رحمة الله فتح الموصلي بيقول ايه كبرت وكبرت علي خطاياي انا كبرت بقى الذنوب دي هقابل ربنا ازاي بيها وكثرت علي حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله قلت مش ممكن بقى الذنوب دي كلها صحيح ربنا بيعفو عن كثير بس أنا عملت أكتر من الكثير حتى آيستني من عظيم عفو الله ثم قلت قعدت بيني وبين نفسي قلت وأنا آيس منك أيأس منك إزاي يا رب العالمين يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني وكيف آيس منك وأنت الذي جدت على الصحراء بعد أن كانوا كفر فجرا لحظة صدق قصة سيدنا موسى والصحراء لحظة واحدة خلاص آمنوا ربنا سبحانه وتعالى بلحظة صدق معاه جعل لهم في أصحاب الجنة وفي فريق الصالحين بلحظة صدق واحد وبعدها على طول فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ده لسه كانوا بيسعوا فيه رضا فرعون كفر فجر ويقولوا له ها هتعمل لنا ايه بقى لو احنا كسبنا يا موسى لسه ما فيش لحظة صدق واحدة بلغتهم ذلك وأنت الذي جدت على الصحراء بعد أن كانوا كفر فجرا وأن آيس منك أنا عايزها تقعد تقولها كده أيأس منك إزاي وأنت ولي كل نعمة وخير وأن آيس منك وأنت المغيث عند كل كرب فلم يزل يقول وأن آيس منك إزاي أيأس منك يا حبيبي يا سيدي يا ربي وأنا آيس منك وأنا آيس منك حتى سقط مغشيا عليه وهذا العبد الصالح أبو محمد حبيب العجمي الراجل ده كان تاجر وكان بيشتغل في التجارة وبيرابي فهو مرة معدي لقى شوية أولاد بيلعبوا فبص قالوا لهم إيه ده ده حبيب المرابي فالكلمة أثرت فيه أوي الأولاد الصغيرين بيقولوا عليه إن هو بيعمل الكبيرة العظيمة دي بيقع في الربا فنكس رأسه وقال يا رب أفشيت سري إلى الصبيان فضحتي بقت بجلاجل حتى العيال الصغيرة بقوا بيقولوا علي أنا فلان الفلاني فرجع ولبس ثيابا زاهدا فيها لبس مدرعة من شعر وغل يده ووضع ماله بين يديه وراح جايب فلوسه كلها وراح قايل يا رب إني أشتري نفسي منك بهذا المال فأعتقني راح مجمع فلوسه كلها وتصدق بها وأخذ عهدا أن يعبد الله فلم يرى إلا صائما أو قائما أو ذاكرا أو مصليا فتمر الأيام ويعدي على نفس الصبيان فإذا بهم يرونه فيقفوا ويقولون انظروا هذا عبد الله الصالح حبيب الزاهد الشاهد ان الراجل ده شوفوا كان عامل ازاي كان مرابي في اول حياته صار مستجاب الدعوه فكانت دعوته لا تخطئ ففي مره من المرات والقصه في تاريخ دمشق مر على واحد كان فاسق فصلبوه فمر عليه وهو مصلوب فوقف عنده وقال بأبي ذلك اللسان الذي كنت تقول به لا إله إلا الله بيقول له اللسان ده الراجل مصلوب وكان بيعمل معاصي تقيلة أوي وصلبينه من كتر البلاوي اللي كان بيعملها فبيقول اللسان ده اللي نطق بلا إله إلا الله اللهم هب له دينه يا رب رد عليه دينه اللي ضاع بسبب المعاصي دي قال وكان قد صلب ووجهه إلى الشرق ودي قبلة غير المسلمين فكان وجهه إلى الشرق فأصبحت خشبته لما صبح الصبح لقوا الخشبة اللي كان مصلوب عليها قد استدارت إلى القبلة نفس القصة حكاها ابن أبي الدنيا في كتاب ليه اسمه حسن الظن بيقول إن الراجل ده كان اسمه ابن برجال اللي اتصلب ده فلما مر بيه حبيب قعد يترحم عليه فالناس قالت له ده ده راجل تدعي له قال وأدعو لمن أدعو للحسن البصري ومحمد بن سيرين هدعي لمشايخ هو ده اللي يدعي له هو ده الغلبان هو ده اللي محتاج الدعوة قال فرؤيا هذا الرجل ابن برجان ده اللي كان مصلوب رؤيا بعد ذلك في المنام أنه في الجنة فقيل له كيف بلغت ذلك قال بدعوة حبيب أبو محمد عايزين يحصل من كده بقى دعوة اصل احنا ساعات لما نبص كده ونبص نلاقي سوء خاتمه وحاجات ومش عارف ايه تقول ده على النار حتف مالكش دعوه انت بقى مين اللي على النار حتف ومين اللي على الجنه حتف مش شغلتك دي نحن نسال الله تعالى ان يمن على الجميع بالجنه احنا عايزين ايه احنا هنقعد نقسم الناس انت هتدخله النار وهندخله الجنه مش بتاعتنا دي فهو الراجل ظاهره انه كده خلاص ضايع واحد مصلوب في أعمال من الفسوق والفجور يمكن ربنا يمن عليك بواحد من دول يخلصوا لك المشكلة كلها تعرف الراجل الصالح ده أبو محمد حبيب اللي كانت دعوته مستجابة ده لما مات ماذا صنع ساعة الاحتضار بيقول لعبد الواحد بن زيد إن حبيبا أبا محمد لما حضرته الوفاة جزع جزعا شديدا بقى حالته كده باين عليه ان هو خايف قوي فجعل يقول اريد ان اسافر اسمعوا بقى الكلام الحلو اريد ان اسافر سفرا ما سافرته قط اريد ان اسلك طريقا ما سلكته قط اريد ان ازور سيدي ومولاي وما رايته قط أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى إلى يوم القيامة ثم أوقف بين يدي الله عز وجل فأخاف أن يقول لي يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتني بها في ستين سنة لم يذفر بك الشيطان بشيء فيها فماذا أقول وليس لي حيلة أقول يا رب هو ذا قد أديتك قد أتيتك وأنا مقبوض اليدين إلى عنقي شوفوا كان خايف ازاي ده كان دعوته مستجابة ده دعا للراجل دخله الجنة عشان تفهموا المعنى شوفوا قلوبهم كانت بتجمع ما بين الأمرين ازاي خوف ورجاء على انه ستين سنة كده عبد الواحد بن زيد ده كان لما بيحكي القصة كان يقول ايه هذا عبد عبد الله ستين سنة وكان مشتغلا به ولم ينشغل بشيء من الدنيا قط فأي شيء حالنا وغوثاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الراجل اللي اشتغل ستين سنة بيقول هقف ما بين ايدين ربنا وهيقول لي التسبيحة دي ما كانش فيها حظ للشيطان فاعمل ايه ساعتها هو ده المؤمن يطير بجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء ورأس الطائر المحبة لو اجتمعوا الثلاثة تبلغ منزلة الصديقين تبقى خايف وترجو وتحب الثلاثة مع بعض لابد من شوية كده وشوية كده تطير بالجناحين جناح الرجاء وجناح الخوف يلي مش عاجبك الدنيا وبتقول ربنا فين من اللي بيحصل هنا وهناك مين عرفك ان الخير مش في اللي بيحصل ده ربنا قال فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تعالوا شوفوا كده السنه الربانيه دي دايما لما الدنيا تقفل قوي لما تبقى الامور صعبه جدا المدد الالهي يزيد ربنا قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مع كل عسر يسرين لما الدنيا كانت متقفلة خالص سيدنا أبو بكر والنبي في الغار وأبو بكر يقول للنبي لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا خلاص كده اتقفلت كده خلاص هم في الغار هيقبضوا عليهم وانتهت الدعوة وانتهت القصة كلها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمك درس الرجاء ده ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ده هو معانا دلوقتي أكتر من أي لحظة تانية هي كده لما تحس إنها قفلت خالص يجي الفرج الرجاء دواء يحتاج إليه اتنين الأولاني واحد غلب عليه اليأس عشان كده بقى يعمل معاصي وخلاص اللي هو يقول لك بص شوف انت هتخشها امتى وانا من بعدك على طول انا داخلينها داخلينها ما تحاولش وان منكم الا واردها بس احنا بقى مش هنوردها هنعدي من فوق لا هتاخد لك غطس تحت وبعدين بعد كده نبقى نشوف الموضوع ده هي كده في ناس بتتكلم بالطريقه دي ويا جماعه الكلام ده ما فيهوش هزار غمسه في النار تنسي نعيم أنعم أهل الأرض يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة غمسة فيقسم بالله ما رأى نعيما قط غمسة ثانية في النار ضيعت كل حاجة فالكلام ده ما فيهوش هزار اوعى يبقى جواك المعاني دي خالص فاللي يائس بيقول لك انا عن النار حطف ده النهارده الكلام ده ينفعه قوي والتاني اللي خايف قوي والخوف اضر بيه لدرجة بقى عنده خوف مرضي لا هيحصل لي كذا لا أنا أكيد هعمل كذا يبقى الأمور مش ماشية مش الخوف اللي هو يخليه يشتغل كتير قوي يشتكي لي ويبعت لي ايميل ويقول لي انا لما بزود في الطاعه بحس ان انا كده هقرب قوي من ربنا فلما هقرب قوي من ربنا المساله هتبقى صعبه قوي لا لا لا لا, لا. خلينا كده من بعيد لا حول ولا قوه الا بالله هو كده يخوفه يقول لك لا خليني كده في الايه في الحدود دي تبقى الامور ماشيه يعني انما لما تبقى فوق تبقى العمليه قريبه قوي كده فربنا يعني مش هيحفظه ولا يعمله ولا اي حاجه الشيطان بيخوف من الطريق هو دي شغلته الشيطان انه يخوفك يثبطك يلقي في قلبك الحزن انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا يوقعهم في الضن كده فعشان كده احنا النهارده محتاجين نداوي القلب ده بموضوع الرجاء بس احنا قلنا عايزين نفرق ما بين حاجات قبل ما اعلمك ازاي ترجو رحمة الله اول حاجة عايز افرق ما بين حاجتين الرجاء والتمني امتى يبقى ده اسمه رجاء وامتى ده اسمه تمني يقول لك الرجاء ده بالظبط عامل زي مين راجل فلاح حط البذرة وسقاها ومش عارف ربنا سبحانه وتعالى هيوفق وهتطلع الثمرة والمحصول السنة دي هيبقى كويس ولا ممكن في لحظة كل ده يطلع أي كلام وتيجي عاصفة ولا يصاب بأي آفة من آفات الأرض تضيع المحصول بتاعه فهو على رجاء أنه يحصد عمل اللي عليه حط البذرة وسقاها وقلبه متوقع إن شاء الله إن شاء الله يبقى فيه محصول كويس ده اسمه رجاء إنما بقى التاني يحط البذرة في أرض تعبانة على الآخر ويقول ها مش عايزه تطلع انا انا بقول لك من الاول قصه انت مش عايز تصدقني هي كده لا حول ولا قوه الا هو ده بقى فده اللي اسمه ايه متمني متمني على الله يعني اللي هو كسلان وقاعد نايم ويقول لك بقى ان شاء الله ربنا هيغفر لنا مش هيغفر لنا خلاص هعمل ايه يعني عملت اللي عليا والله انت قلت لي ده انا دعيت خلاص هعمل لك ايه هي دي شغلانه المتمني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يبقى اللي ما يعملش بالأسباب اللي ما ياخدش الخطوة اللي ما يجتهدش مش هو ده راجي رحمة الله ده متمني وزيه المغرور اللي ربنا قال فيهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ما يعملوش حاجة يقول لك لا لا ربنا هيغفر لنا انت هتتدخل في رحمة ربنا ولا ايه السكة دي انا عارفها كويس وفي الاخر خالص هنستغفر مرتين ثلاثة كده وهنروح نحج وان شاء الله كل حاجة هتتظبط هذا مغرور الكافر صاحب الجنة اللي ربنا حكى قصته في سورة الكهف قال ايه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يعني كمان ولما هرجع لربنا الاقي الخير كله والهنا كله وهو ما يعملش حاجه كافر بربنا ويقول لك لا ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا فده صاحب امان على انه قال وما اظن الساعه قائمه لو ما هرجع لربنا هلاقي الخير بس متهيألي ان الساعه مش هتقوم اصلا ده المغرور فرق ما بين الغرور والرجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خذوا بالكم الشرط صدقا من قلبه صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس قال لا إذا يتكلوا فسيدنا معاذ أخبر بذلك الحديث عن النبي وهو في لحظة الاحتضار تأثما ليه؟ الناس لما بتسمع الكلام ده تقول لك كل الناس اللي قالت لا إله إلا الله في الجنة بس هي المسألة بقى واحد تحت وواحد فوق وكل أمة النبي في الجنة فما بيعملش حاجة هو بيقول لا إله إلا الله وخلاص فين صدقا من قلبه فين الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان يصدقه العمل فين العمل فين الصلاة فين الصيام فين الزكاة فين أعمال البر فين ما بيعملش حاجة فهذا هو المغرور الذي يتكئ شوفوا بقى الصحابة كانت بتفهم الكلام ازاي النبي يقول لسيدنا عثمان لما أتى بماله حال تجهيز جيش العسرة جيش العسرة ده الجيش بتاع غزوة تبوك فالمسافة طويلة محتاجين فلوس محتاجين نفقات علشان نطلع بالجيش وهنقابل أقوى جيش في العالم جيش الروم أمريكا في زماننا ده يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين يساعد معانا فجه سيدنا عثمان بأكثر من ألف دينار ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما النبي بص لقى الفلوس كده راح واقف على المنبر وراح قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان يعمل اللي يعمله هو ده بتاع قسوة القلب اللي أنا كنت بتكلم عليه المرة اللي فاتت العمل الفذ الكبير اللي تلقى به رب العالمين عمل واحد تطلع راجل بجد فيه يبلغك المنزلة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعمل عثمان أي حاجة العمل الكبير قوي ده ربنا مش هينساه ده طيب سيدنا عثمان قاعد بالله عليك لو قلت على أي واحد منكم أحمد محمد علي أي حد ما ضر محمد ما فعل بعد اليوم هترجع تعمل ايه بقى خلاص كده اتفتحت لك قول لي بقى ايه الحاجات اللي انت قاعد بتجاهد فيها نفسك يعني هننفع نبص على المتبرجات يعني ينفع نسمع اغاني يعني خلاص ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مش هو ده اللي انت لو رد الفعل الطبيعي بتاعنا سيدنا عثمان سمع هذا الكلام ماذا كان يصنع صلى بالقرآن كله في ركعة الوتر في جوف الكعبة في ركعة والنبي قال له ايه خلاص خلصت يعني حتى خليك في الخفيف اشتغل خفيف خفيف عادي يعني نصلي الخمس صلوات زي احوالنا وخلاص عملنا اللي علينا في الدنيا سيدنا ابن عمر كان يقول في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو شفتوا هيك ويرجو رحمة ربه قال هذا عثمان بن عفان طول الليل قائم طول النهار صائم يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ربنا قال لنا ايه ليس بأمانيكم سماها أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إذا الرجاء الحقيقي ابن حجر بيقول من وقع منه تقصير فيحسن ظنه بربه ويرجو أن يمحو الله عنه ذنبه كذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها ده اللي اسمه ايه يحسن الرجاء بالله قال بقى أما المنهمك في المعصية ويرجو أن يتوب الله عليه أنت عارف شغل الأفلام ده أنت مالكه هي تعمل اللي تعمله طول الحياة وبعدين تبقى قصتها قصة ربع العدوية اللي في الفيلم خلينا في النص الأولاني اللي في الفيلم إيه الكلام الفاضي ده طبعا هو كده والناس ترسخت في وجدانها المعاني دي انه يعمل النص الاولاني وبعد كده يشتغل في النص الثاني كلام فاضي طبعا اما المنهمك في المعصيه يرجو عدم المؤاخذه فهذا هو الغرور وراح قايل واحسن المقال ما قال ابو عثمان الجيزي قال ايه بقى اسمعوا الكلمه دي واللي معاه ورقه وقلم يكتبها من علامه السعاده أن تطيع وتخاف أن لا تقبل ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو عرفتوا الفرق؟ فمنهم شقي وسعيد الشقي ده بقى يبقى مين؟ اللي بيعمل معاصي ويقول لك ربنا هيغفر لي وما بيسعاش بجد انه يتوب توبة صادقة ويعمل أعمال صالحة تذهب هذه السيئات وما فيش ندم في القلب ولا في أي حاجة هو قاعد مريح نفسه ويقول لك ربك غفور ربك رحيم ربك رب قلوب المعاني دي إنما علامة علامة أهل السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل عايز بقى أرتب قلبك بأحاديث في الرجاء تقال لأي واحد مننا وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي مفيش حد لو لم تذنبوا لأتى الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم الحديث فيه إن الله يدني المؤمن يقربك يوم القيامة فيضع عليه كنفة يروح حاطط عليك غطا ويسترك فيقول أتعرف ذنب كذا عارف الذنب الفلاني عارف لما كنت بتبص كده ولما تكون قلت الكلمة دي ولما سبت الصلاة دي ولما عملت كذا وكذا عارف عارف لما كنت ايام ما كنت ماشي مع بنات كنت بتعمل ايه عارف الذنوب دي كويس امم اتعرف ذنب كذا فيقول نعم اي رب ايوه يا رب عارف حتى اذا قرره بذنوبه وراى نفسه قد هلك قال الله سترثها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الحديث الجاي ده بس برضه بنفس الضوابط أنا كنتش عايز أقوله بس أقوله خلاص يمكن واحد يكون عمل ذنب من دول يعني الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذه الآية دي نزلت لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع أمتي كلهم نفس الضابط لحسن يقول لي اهي الحديث بيقول تعمل كذا وبعد كده إن الحسنات يذهبن السيئات لا ده في شأن واحد وقع في الذنب فبنقول له ان شاء الله ربنا يغفر وان شاء الله يتوب عليك انما تسمع الكلام ده وتعمل الشغلانه الثانيه يبقى ملناش دعوه ببعض الله المستعان لما مرض الشافعي مرض الموت قيل له كيف اصبحت يا ابا عبد الله قال اصبحت من الدنيا راحلا ولاخواني مفارقه ولكاس المنيه شاربه ولا ادري أإلى الجنة تسير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم أخذ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما شوف الكلام العالي أقول تاني عايزين يتقالوا تاني دول ولما قسى قلبي كلنا كده وضاقت مذاهبي وفضية ماليش غيرك يا سيدي ويا مولاي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما هو ده الحاجة الوحيدة دلوقتي اللي ممكن أتقرب بيها إن أنا أرجو رحمتك يا رب تعاظمني ذنبي الذنب كبير قوي وتقيل قوي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما يعفو عن كثير إزاي نحقق الرجاء أسباب تحقيق الرجاء اكتب معايا أول حاجة حسن الظن بالله أعلمك إزاي تحسن الظن بالله علشان تبقى أنت فعلا على معنى حسن الرجاء انظر في حال الثلاثة الذين خلفوا عارفين قصة كعب بن مالك ولما تخلف عن غزو التبوك دي وكان منه ما كان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه القول وجاءت العقوبة إنه يقعد أربعين يوم محدش يكلمه وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ليه بقى عشان يوصلوا للمرحلة دي وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه لما توصل للمرحلة دي تبقى وصلت لمرحلة الرجاء المطلوبة ماليش غيرك وأنا ما أقدرش أسيب طريقك الطريق ده أنا عمري ما أتخلى عنه أبدا حتى ولو عملت ذنوب الدنيا سكتك يا رب عمري ما أتخلى عنها وعمري ما أسيبها فلما ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه تاب الله عز وجل عليهم لأنهم أحسنوا الظن به قلنا ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وربنا سبحانه وتعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال سفيان الثوري أحسنوا أي أحسنوا الظن بالله تظن أن ربنا يتوب عليك تظن أن ربنا يعفو عنك تظن أن ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لك هو ده حسن الظن بيه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصنع ذلك بالمحتضرين قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لما دخلوا على الإمام مالك في الليلة التي قبض فيها قالوا له يا أبا عبد الله كيف تجدك قال ما أدري ما أقول بص بقى الإمام مالك خلاصة العلم بتبان في اللحظات دي قال ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في الحسبان قال لهم أنا مش عارف أقول لكم إيه بس أكيد أنتوا هتشوفوا يعني إيه رحمة ربنا ويعني إيه عفو ربنا ودخلوا على أبي عبد الرحمن يعودونه فقالوا له كيف تجدك قال إني لأرجو ربي قد صمت له ثمانين رمضان الراجل كان طعن في السن فقال لهم أنا صمت له ثمانين رمضان فإن شاء الله لن يضيعني ووقف الحسن على قبر وكيع فقال اللهم ارحم وكيعا فإن رحمتك لن تعجز عن وكيع وقال محمد بن مطرف دخلنا على ابن حازم الأعرج لما حضرته الوفاة فقلنا له يا أبا حازم كيف تجدك قال أجدني بخير أجدني راجيا الله عز وجل أجدني أحسن الظن بالله عز وجل والله لا يستوي من غدا وراح يعمر للآخرة ومن غدا وراح يعقد للدنيا هو كده أنا اشتغلت له أنا كنت عايش له فالناس دي غلب على قلوبها هذه المعاني في هذه اللحظات الصعبة فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يبقى رقم واحد أحسن الظن بالله اتنين تحقق من سعة مغفرة الله عارف ربنا يغفر قد إيه قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا في سبب نزول الآية إيه قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشرك والشرك ربنا هيغفره فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فربنا سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا الشرك به وقال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وفي مسند البزار ومعجم الطبراني واللفظ له والحديث صححه الشيخ الألباني أن رجلا يدعى أبي طويل شطب الممدود واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة عملت كل الذنوب اللي هو يجي يقول لك كله كل ما تتصوره وكل ما لا تتصوره عملته هل لذلك من توبة فالنبي قال له هل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرا كلهن فالراجل طمع قال وغدراتي وفجراتي والتقيل قوي هيروح فين قال نعم فأخذ الرجل يكبر ويهلل الله أكبر ولا إله إلا الله سفيان الثوري قال في قول الله تعالى عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا قال سفيان ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر ما يقدرش يحملهم على كده يعملوا ذنوب آه بس ليهم رب يغفر وقال محمد بن المنكدر بينما أنا ذات ليلة أصلي إذ قلت لو عملت أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأرضاها حتى أجهدت فيها نفسي قال إيه الواحد نفسه يعمل حاجة تقيلة بقى أنا هعمل حاجة جامدة أوي نفسي أعمل حاجة أقطع فيها نفسي نفسي أقعد كده طول الوقت مطيع لربنا فغلبت عيناي فيقول فما قدرتش لقيت نفسي نعست فأتيت في المنام فقيل لي إنك تريد أمرا لا يكون إن الله يحب أن يغفر لازم تعمل ذنوب ويحب هو إن هو يغفرها لك أوي فعايز إيه أعظم من كده عفو وأعظم من كده مغفرة السبب الثاني تعرف يعني إيه ربنا غفور غفار غفور يغفر الذنوب الكبيرة غفار يغفر الذنوب الصغيرة الكثيرة اسمين من أسماء التسعة وتسعين في المغفرة غفور وغفار السبب الثالث التحقق من سعة رحمة الله رحمة ربنا دي واسعة أوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد فلما بال في المسجد والصحابة قاموا علشان ايه اللي انت بتعمله ده فقال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته سيبوه فلما دنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا ما ينفعش تعمل كده في المسجد وألان له الكلام قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا أنا وهو بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعة ضيقتها قوي كده ليه أنا وأنت وبس ليه ربنا سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء الله قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه أن يرحم وقال عون ابن عبد الله في قول الله وكنتم على شفا حفرة من النار كنت هضع في النار اهو فأنقذكم منها قال إني لأرجو ألا يعيدكم الله إليها بعد أن أنقذكم منها فاهمين أهل الإيمان كنت هتقع اهو كنت ماشي أيام الجاهليات وأيام السكة اللي مش متظبطة السكة كده كانت على النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وطالما أنقذك منها يبقى إن شاء الله إن شاء الله مش هيرجعك ليها تاني و قرأ عون هذا وده كان من أكثر السلف رجاء عون ابن عبد الله قرأ قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال إني لأرجو ألا يعذبكم الله عز وجل بعد ذلك إذا كان نزل لكم النبي رحمة فإن شاء الله مش هيعذبكم وقال أبو عثمان النهدي إنما جعلت الرحمة للذنوب أمال هي الرحمة اتعملت عشان إيه علشان ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويتوب علينا وقال معاذ بن معاذ ما رأيت رجلا أعظم رجاء في الإسلام من ابن عون لقد ذكر له الحجاج قالوا له الحجاج رأس الظلم ذكر عنده وأنا شاهد فقيل له إن الحجاج يصنع كذا وكذا وأنت تستغفر للحجاج قال وما لي لا أستغفر للحجاج من بين الناس ما بيني وبينه وما كنت أبالي أن أستغفر له الساعة وما استغفرلوش ليه ربنا يغفر ربنا يهديه ربنا يتوب عليه أرجو له الجنة ونرجو لجميع الخلق الجنة فاهمين؟ هكذا يبقى المعنى الثالث التحقق من سعة رحمة الله أربعة التحقق من سعة عفو الله يبقى خدنا المغفرة وخدنا الرحمة والعفو عون بن عبد الله كان يقول إن من أغر الغر انتظار تمام الأمان أنت أيها العبد العاصي مقيم على المعاصي لقد خاب سعي المعرضين عن الله بس كان يقول بقى الكلمة دي بعد ما يقول صعب قوي الناس اللي ماشية بعيد عن ربنا يروح قايل ما نؤمل إلا عفوه ما نؤمل إلا عفوه ماليش إلا عفوك يا رب وكان معاوية بن قرة يقول ما يسرني بهذه الآية الدنيا تتصوروا ايه يرى ان من ارجى ايات القران مش ممكن تتصوروا اللي هيقوله دلوقتي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم مش كده تمشي حاجه كده يعني قال ما سلككم في سقر ايه اللي جاب ده قال الا ترى انه لما تكلم عنهم ليس فيهم خير قط قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما فهمش خير خالص فعشان كده دخلهم صقر إنما اللي فيه أي خير بتصلي الحمد لله طيب بتتصدق أحيانا بتعطف على غلابة وفقراء ومساكين بتعمل حاجة لربنا يبقى التحقق من سعة عفو الله يعفو عن كثير بعد كده الأمر الخامس التعرف على الرب المؤمن عارف يعني ايه مؤمن مش ربنا سمى نفسه المؤمن ربنا سمى نفسه المؤمن ولا لا اه اه انت بتقول كده المؤمن مش من اسمائه قال زيد بن علي انما سمى نفسه المؤمن لانه يؤمنهم اي اهل الايمان من العذاب فانت في امان ان الله يدافع عن الذين امنوا عايزك اخر حاجه في الاسباب تعرف كرم ربك عايز تحسن الظن بالله اعمل الواجب العملي ده كشكول تعدد فيه النعم والله مهم قوي يعني بتسمعوا انتوا الكلام ده وتحسوا ان هو كلام وعظ يعني بس جربوا كده واعملوا الاسبوع ده لله اول ما تروح جيب اجنده واقعد اكتب شويه كده النعم بس انا عايزك ما تكتبش الكلام اللي هو انشا فاكر لما كنت اقعد اقول لك تقعد تكتب لي ايه الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يا نعمه كبيره قوي قوي قوي والله يا عم احنا هنشتغل بعض احنا عايزين اللي انت حاسس ان هو نعم نعم بجد ايه بقى انت الحمد لله صحة الحمد لله ما تحسدوناش هتودونا في داهيه ولا ايه كده يعني اكتب واحد الحمد لله ربنا من علينا بسعة في الرزق الحمد لله ربنا من عليا وفقني في شغلي وفقني لزوجة صالحة الحمد لله كذا الحمد لله كذا الحمد لله كذا اكتب وغص شوية وربنا من عليك بدي ووفقك للنعمة دي والنهاردة خلاك تقف بين ايديه وتناجيه على المعاصي والذنوب اللي احنا بنعملها وما نستحقش والله لا نبقى هنا ولا نتكلم ولا حد مننا يستحق أي حاجة من رحمة ربنا وفضله بس هو رحيم وكريم وذو الجود والإنعام اكتب بقى الكلام ده الكلام ده يخليك يا يحببك فيه قوي فلما تحبه قوي قوي قوي قوي من قلبك تتعلق بيه وتحسن الرجاء فيه تحقق معنى العبودية الحب التام والذل التام الاثنين يدخلوا قلبك لو حققت المعنى ده عايزين بقى الكشكول ده اللي تكتب فيه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك ساعتها هتعرف يعني ايه كريم شوف كده ساعات ربنا يبعت لك رزق كده من حيث لا تحتسب يا كريم والله والواحد لما بتمر عليه مشاكل ويشوفها قدام عينيه يعرف يعني ايه نعمة ربنا عليه بجد يشوف كده مثلا واحد مبتلى بأي بلية ويبص لنفسه يقول اللهم لك الحمد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا طيب دي كده يا جماعة الأسباب الأساسية عايز بقى أختم بالعلامات عايزك تعرف أنت كده ترجو رحمة ربك ولا أنت مغرور ومتمني أول علامة الصبر على البلاء لو أنت بترجو بجد يبقى أنت عمرك ما هتحس بكرب البلاء عليك أصل البلاء أنت تحس بيه لما تبقى حالتك النفسية تعبانة هنا يبقى الموضوع صعب قوي ايه ده ده انا كده هضيع ده انا كده مش هعرف اعمل حاجة انا كده انتهيت وهكذا بقى المعاني دي انما واحد ويكون عنده مرض ومستعف ويرجو رحمة الله يقول لك ربنا هيشفيني والله لو ضاقت الحيل بأهل الطب كلهم ربنا قادر على انه يشفيني والامثلة كتير وفاكرين انتوا لما ذكرنا الناس اللي كانت عندهم سرطانات وربنا من عليهم شربوا زمزم ومع الدعاء ربنا شفاهم من الكلام ده خالص انا اذكر لما حصلت مشكلة انفلونزا الطيور الحج قبل اللي فات واحد هناك اصيب بانفلونزا الطيور وكانت وصلت السعودية فحجزوه فخلاص الموسم جه النسك ويوم عرفة راحوا جايين دكاترة باكستانيين واخدين الراجل وجايبين جراكن زمزم وعلى جبل الرحمة وهناك ويجيبوا ويفرغوا عليه بالجراكن ويصبوا عليه ويصبوا عليه ويصبوا عليه الراجل برئ من انفلونزا الطير ميت ميت حالة متوصفة في الطب مفيش أي عقار موجود حاليا يشفي منها والله برئ سبحان الملك هو كده انت ايش دراك هو ده بقى الرجاء يبعث على الصبر على البلاء اتنين لو انت فعلا المعاني دي دخلت قلبك وحسيت يعني ايه رحمة ربنا ويعني ايه عفو ربنا ويعني ايه كرم ربنا هتزيد في الطاعة العلامة أن تبادر إلى الطاعة بصوا الآيات في القرآن اللي اتكلمت عن الرجاء كلها بتتكلم على ناس شغالة ربنا يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بصوا بيعملوا إيه هاجر هاجر الذنوب والمعاصي وارتحل وساب كل حاجة عشان ربنا وجاهد في سبيل الله بيجاهد نفسه بيجاهد الشيطان وبيجاهد العدو الخارجي كل ده بيستحمله عشان ربنا آمن وهاجر وجاهد ربنا قال أولئك يرجون رحمة الله هم دول أهل الرجاء ربنا قال إن الذين يتلون كتاب الله بيقروا قرآن وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هم دول أهل الرجاء فأهل الرجاء صفتهم إيه علامتهم إيه شغالين يبقى تسمع الكلام وتريح يبقى أنت مش من أهل الرجاء إنما تسمع الكلام عايز من دلوقتي تاخد قرارات قول لي بقى دلوقتي لا أنا عايز عايز أعلي المستوى والرصيد الإيماني عندي والله لاخد قرارات من دلوقتي نظبط بقى النوافل ايه اخبارها عايزين حد ادنى الجدول ده عايزه الاسبوع الجاي معاكم بعض الشباب يعملوا ورد كلنا ملتزمين بكده واللي يزود عن كده يبقى جزاه الله خيرا بس ده الحد الادنى الحد الادنى رقم واحد في الصلاه صلاه على اوقاتها صلح الفرائض مفيش حاجه اسمها صلاه الفجر تفوت مفيش حاجه اسمها جماعه تانية وثالثه وعشره انهي القصه دي خالص احلف على نفسك أهم حاجة في حياتك سيب الشغل سيب كل حاجة بس المهم انك تظبط حالك مع ربنا وربنا هيظبط لك امورك بعد كده مش بقول لك ما تسيب الشغل يعني تجري تقول لي لا خلاص الشيخ بيقول ما حدش يشتغل ما اصل انا فاهم الناس ياخدوا الكلمه ويطلعوها من نص الحاجه انا بقول ضحي باي شيء لله ما انت ممكن تاخد لك يوم اجازه عشان تستريح ولا عشان تخرجهم ولا عشان ولا عشان خد يوم اجازه لله صلح فيه احوالك بينك وبين ربنا خلي يوم الجمعه اللي هو اجازه يبقى يوم فعلا في حياه مؤمن اشتغل يبقى رقم واحد إصلاح الفريضة اتنين نوافل بحد أدنى 12 ركعة اللي هم اتنين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء العصر السنة مش راتبة عايز انت تعمل حاجة تانية ويبقى جزاك الله خيرا يبقى هم دول اتنين وزود لي بقى عليهم أربعة ضحى أو اتنين زي ما ربنا يفتح عليك وخليهم أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر علشان خاطر اللي يعمل كده حرمه الله على النار وأربعة قبل العصر علشان خاطر النبي قال رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة وصلي اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء وقيام الليل لو عايز تمتثل لأمر النبي هو ما كان يصلي إلا إحدى عشرة ركعة كان بيصلي 11 ركعة صليهم خفاف ما قلتلكش يعني صلي 11 ركعة بالبقرة وآل عمران وكذا صليهم خفاف بس يبقى انت نيتك في الكلام ده ايه اسجد واقترب قرار هنتصلح نجاهد عشان نبقى نرجو رحمة ربنا هي دي رقم اتنين قلنا النوافل رقم ثلاثة القرآن عايز بحد أدنى الجزء ده يبقى ده الأساسي هتلاقيك خلصت الورد ده في ساعة قسمهم طول النهار بين كل صلاتين تقرأ أنا بسأل الناس اللي بيقعدوا يقرأوا ما شاء الله بتعمل إيه يقول لك قبل الصلاة وبعد الصلاة يقرأ قبل الصلاة وبعد الصلاة لو عمل القصة دي في الخمس صلوات يقول لك أعرف أجيب وردي مستريح جدا بس قعدة الفجر تقول الأذكار وتقعد لك نص ساعة بس كده تمسك فيهم المصحف وانت كذلك ساعة أذكار المساء ماسك المصحف نص ساعة كمان وبالليل في قيام الليل خلصت يا عم مش مشكلة مش كبيرة والله بس هو الشيطان يقعد يقول لك يا نهار أبيض هو كده بقى. مش هنخلص لا كده القرآن الأذكار عايزك بحد أدنى الاستغفار يزيد عايز استغفار ألف مرة إيه استغفار ألف مرة اقعد كده الاستغفار في ألف مرة والله ما ياخد ربع ساعة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفار واستغفار ده وانت ماشي وانت راكب وانت هنا وانت هنا عود لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ده اسهل حاجه في الدنيا بطل شويه لا الامور كلها هتبقى تمام تمام وبالذات النساء الكلام ده رساله خاصه يظبطوا بس يعني هي بس قعده الغيبه والنميمه نبدلها شويه نحط فيها بس شويه استغفار عشان يبقى اللهم لا غيبه ادي الايه الاستغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره نصلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 100 مره وتسبيح وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مع أذكار الصباح والمساء تبقى أنت ماسكهم يبقى كده لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كده كل الكلام ده يطهر قلبك يديك الهمة الحاجات دي كلها الأذكار والأشياء دي بتقوي تلاقي بقى ربنا يبارك لك في النوم تلاقي ربنا يبارك لك 3 4 5 ساعات وحلوين ونشيط ومفيش أي مشاكل فاهمين يبقى الذكر قلنا كده ايه اصلاح الفرائض اتنين نوافل ثلاثة قرآن اربعة الذكر الصيام قلنا حد ادنى يا شباب انك هتصوم الاثنين والخميس ماشي و13 14 15 هيجيبوا لي 10 ايام يعني 13 14 15 يا اما ياخدوا يوم اثنين او خميس ففي الحاله دي هيبقى لي يومين زياده على الاثنين وخميس اثنين وخميس عندك في اربع اسابيع ادي 8 وكمان يومين ادي 10 ايام ده الحد الأدنى عايز انت تصوم يوم وتفطر يومين ماشي واحد نشيط شوية والشباب بالذات الكلام ده ليهم عشان بس المسائل يعني انتوا عارفينها فتظبط الأمور شوية يبقى نصوم يوم ونفطر يوم يبقى صيام يوم وافطار يوم علشان خاطر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه يبقى ليه الصيام ورد القيام قلناه في وسط الحاجة بس يعني خلي ورد القيام نص ساعة لسه مش عامل قوي خليهم في المسجد ربع ساعة تصلي فيهم وعايز نثبت كل يوم قراية سورة تبارك قراية سورة تبارك كل يوم علشان خاطر تبقى هي المنجية من العذاب هتزود على البرنامج ده بقى كله عشان تبقى ترجو رحمة ربك هو ده بقى الذي يرجو تزود عليهم زيارة في الأسبوع أسبوع عيادة مرضى أسبوع شهود جنازة وأسبوع يبقى جمع صدقات لمساكين وتفريق عليهم والأسبوع الأخير في ملجأ أدي كده الأربع أسابيع قبر مستشفى ملجأ فقراء ومساكين ماشي كده يبقى فعلا إحنا على رجاء أن يتقبلنا الله جل وعلا شوفوا بقى مسك الختام هذا الأثر في الحلية عن مكحول ذكر أن امرأة رأت الشيطان إبليس ساجدا على الصفا شافت إبليس في الرؤيا يعني شافته إيه؟ ساجد على جبل الصفا تسيل دموعه على خديه فقالت له يا إبليس ما يغني عنك طول السجود هيعمل لك السجود انت ربنا طردك أصلا انت ربنا لعنك أصلا خلاص هيعمل لك السجود قال يا أيتها المرأة الصالحة أرجو إذا أبر بي قسمه أن يخرجني من النار فقال أحد السلف لما حكيت له هذه القصة قال إبليس يرجو رحمة الله فكيف نحن يا عباد الله إبليس يرجو رحمة ربنا وإحنا مش راجين رحمة ربنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال هي دي بقى لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وأمنه مما يخاف فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم